بسم الله الرحمن الرحيم
موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له ولا ضد له ولا منازع له الامر كله له والملك كله له قل ان الامر كله لله واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاحبه في الله مرحبا بإخوتي وأخواتي ومربحا بكم في بيت الله جل وعلا طبتم وطاب مسعاكم وممشاكم وبارك الله جل وعلا فيكم ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير والهدى والنور خطانا وخطاكم إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه احبتي في الله ان مصر لها مكانه عظيمه لذا ولهذه الظروف الحالكه التي نمر بها عنونت لخطبه اليوم بعنوان سميته مصر في القران والسنه أيها الأحبة إن مصر بلد طيب أهله وعظيم شعبه إن مصر لها في القرآن مكانة وفي قلوب النبي صلى الله وفي قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانه لذا يجب أن نتحدث عنها بكل ثقة وإعزاز وأمانة إن مصر كما بينت قبل ذلك لها في القرآن مكانة عظيمة وإليها توجه الصحابة الأجلاء وعلى رأسهم سيدنا عمرو بن العاص الذي فتحها بالإسلام وأدخل دين الله جل وعلا فيها فصارت مصر فوق عزتها عزيزة وفوق سنددها سيدة وفوق يعني رفعتها رفيعة مصر في القرآن يقول ربنا جل وعلا في سورة يونس لموسى عليه السلام وأخيه هارون قال له الملك أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة لما دعا موسى على فرعون عليه لعنة الله وقومه وقال موسى داعيا على فرعون وقومه قال ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فاتخذ موسى عليه السلام وقومه بمصر بيوتا ومقرا ومستقر وهل تربى موسى عليه السلام إلا في أحضان مصر العزيزة الغالية وهل نشأ وترعرع إلا من مياه النيل العظيم الذي هو نهر من أنهار الجنة وهبه الله عز وجل مصرنا مع أنه تربى في حجر فرعون لعنه الله لكن الله إذا أراد شيئا كان تربى موسى في حجر عدو الله واتخذه فرعون أو رباه فرعون ليكون موسى له ولدا وما يدري فرعون بأن موسى سيكون له عدوا وحزنا قال تعالى فالتقطه آل فرعون التقدير ليكون لهم ولدا فكان لهم عدوا وحزنا يعني في تقدير في الآية محذوف لماذا ربى فرعون موسى عليه السلام رباه ليه عشان يبقى ولد لكن الله عز وجل أراد أن يكون موسى لفرعون عدوا وحزنا وقد كان وهل أهلك فرعون من الله عز وجل إلا على يد موسى عليه السلام انظروا موسى عليه السلام يتربى في مصر لماذا لان مصر عند الله غاليه ولان مصر عند الله عزيزه فتربى موسى عليه السلام في مصر ومن الل ومن الذي اشترى يوسف عليه السلام من الذي اشتراه اليس مصريا بلى أليس هو عزيز مصر بلى طيب بأي شيء وصف الله المصريين في القرآن اسمعوا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه إذا المصريون كرماء المصريون كرماء أكرمي مثواه في هذه الآية إشارة على نبل المصريين وعلى كرم المصريين وعلى أيضا شجاعة المصريين لماذا؟ يوسف عليه السلام من ذرية إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب يعقوب عليه السلام اسمه إسرائيل وده أصل الإسرائيليين سيدنا يعقوب أصلهم من ذرية إسرائيل لذلك إذا أردت أن تسب فلا تسب إسرائيل لكن سب بني إسرائيل أو دولة إسرائيل المزعومة التي يزعمونها لكن إسرائيل سيدنا إسرائيل ده سيدنا يعقوب عليه السلام حتى نوضح المفاهيم ونبين الغامض سيدنا يعقوب اسمه إسرائيل قال تعالى ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا فإسرائيل هو سيدنا يعقوب عليه السلام فلما كان هذا الإسرائيلي اللي هو يوسف عليه السلام اليعقوبي ولدا صغيرا أو طفلا صغيرا اشتراه العزيز وأدخله إلى داره فلما ظهرت براءة يوسف عليه السلام قال الملك والملك غير العزيز الملك غير العزيز الملك ما كانش مصري لكن العزيز كان مصري لكن حاكم مصري يبيع ما كانش مصري الملك قال ايتوني به استخلصه لنفسي مصر التي اشترت يوسف وتربى في احضانها ايضا اذا فمصر مربى نبيين عظيمين ورسولين كريمين من انبياء الله ورسله يوسف وموسى وهارون ايضا عليهم السلام عليهم السلام لكن هارون جاء الى مصر وهو كبيرا لم يتربى فيها جاء الى مصر كبيرا انظروا الى مصر ومكانتها في القرآن ربت نبيين عظيمين ورسولين كريمين وكانت مكانا لرسل الله وأنبيائه إبراهيم عليه السلام جاء إلى مصر جاء إلى مصر بل وتزوج رسولين كريمين من أولي العزم من الرسل من المصريين مثلا هاجر أم إسماعيل مصرية كذلك ماريا القبطية أمنا زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصرية لما أهداها المقوقس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليها الإسلام فأسلمت من شجاعتها وذكائها وعقلها الراجح وهكذا ينبغي أن يكون عليه المصري أن يكون ذا عقل رشيد راجح فنحن أصهار الأنبياء المصريين دول نسيب الأنبياء أصهار الأنبياء تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من مصر وتزوج إبراهيم عليه السلام من مصر بل ومصر أيضا محفوظة بحفظ الله عز وجل لماذا؟ لما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون قال ذلك للمصريين والمصريين نوعين في نوع عقله يستخف ونوع عقله رشيد راجح عادة لما تيجي كلمة الملأ في القرآن الكريم عادة لما تيجي كلمة الملأ في القرآن الكريم يقصد بها علية القوم وسادتهم لذلك دائما وقال الملأ مثلا في قصة شعيب في قصة موسى مثلا وقال الملأ من قوم من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك فالملأ هم علية القوم وسادتهم فهنا فرعون بيقول لهم بقى أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فاستخف ما قالش المصريين لا فاستخف قومه الحاشية فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين النوع الثاني بقى اللي عقلهم راجح ورشيد واللي بيثبتوا على المواقف ولا ولا يتغيرون ولا يتبدلون ولا يغيرون السحرة مثلا السحرة المصريين لما عرفوا الحق وعلموا أن موسى عليه السلام ليس بساحر وهم أصلا كانوا مكرهين على السحر ما كانوش بيسحروا بمزاجهم ده كان فرعون مجندهم يسحروا ويعملوا بالسحر مع علمهم بأن السحر حرام وكفر بواح لكن فرعون جندهم لخدمته بالسحر لذلك لما تبين لهم الحق ضحوا بأنفسهم وضحوا بأموالهم وضحوا بأولادهم وتجارتهم رغم التهديد الشديد والوعيد البين الأليم من فرعون اللعين إذ قال لهم أآمنتم بي قبل أن آذن لكم ما استأذنتنيش ليه استأذنك إزاي يا جاهل مش أنت بتقول أنا ربكم الأعلى مش أنت بتقول ما علمت لكم من إله غيري مش انت بتقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي مش انت بتقول ما أريكم إلا ما أرى الرأي رأي أنا الكلمة كلمتي أنا الشورى شورتي أنا ما أريكم إلا ما أرى اللي أنا شايفه بس هو الصح أي حد تاني غلط مش بيقول كده طيب ليه بيقول آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر طيب وبعدين لا مش هسيبكم هتعمل ايه فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف يعني الإيد اليمين مع الرجل الشمال والرجل الشمال مع الإيد اليمين وما بس كده ولأصلبنكم في جذوع النخل ومش بس كده ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى في هذه الآية اعترف فرعون بأنه سيعذب قال ولتعلمن أينا أشد عذابا يعني احنا هنتعذب وانت تعذبه بس انتوا هتشوفوا مين فينا أشد عذاب وأبقى عذاب قال المصريون المؤمنون الصادقون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا مش هنفضلك على اللي عرفناه من الحق وعرفناه من الصدق ومش هنفضلك على الذي فطرنا أي مش هنفضلك على ربنا فاقض ما أنت قاض اعمل اللي أنت عايزه إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إيه هتعمل إيه يعني دنيا منتهية شوف بقى شوفوا التجرد اللي عملوه المصريين علشان تعرفوا أصلكوا إيه أصلكوا أفضل أصل وأكرم أصل وأعلى أصل وأجمل أصل قال الله على لسان المصريين المؤمنين إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر يبقى إذا ما كانش السحر بمزاجهم كانوا مكرهون عليه من فرعون عليه لعنة الله والله خير وأبقى فآمنوا والتزموا واعتصموا بالله عز وجل فكانت لهم المعجزة إذ جعل الله لهم طريقا في البحر يبسا فمروا بأمان وسلام واطمئنان فلما مروا بسلام واطمئنان جاء فرعون عليه لعنة الله ليمر هو وجنده فكانت الفاجعة إذ عاد البحر رهوا كما كان بقدرة الله الملك الديان فأغرقوا جميعا فأغرقوا جميعا إلا فرعون ظل يطفو على الماء وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فرد عليه الملك آه الآن بقى دلوقتي جاي تقول الكلام ده دلوقتي وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فكان فرعون لمن خلفه آية حتى هذه اللحظة بقدرة الله عز وجل إي وربي أيها الأحبة كما أن لمصر في القرآن مكانة لها في السنة أيضا مكانة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتحتم مصر فاتخذوا منها جندا فإنهم خير أجناد الأرض واستوصوا بأهلها خيرا فإن بيني وبينهم نسبا هنيئا للمصريين بنسب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولم ينجب النبي صلى الله عليه وسلم الولد من امرأة بعد خديجة إلا من مصرية سيدة ماريا القبطية آه وهذه منقبة أيضا لأهل مصر إذا ما الواجب علينا أن نفعله في هذه الظروف إذا كانت مصر بهذه المكانة وبهذه العراقة وبهذا السؤدد فلا ينبغي أن نخرب فيها ولا أن ندمر فيها ولا أن نفسد فيها لا للتخريب والتدمير لا للفوضى والهمجية والغوغائية والبلطجة التي نراها تحدث في شوارع مصر الآن وليس هذا إقرارا مني أو تضامنا مع الحكومة لا والله وما ينبغي لي ذلك وما يكون لي أن أتضامن أبدا مع الباطل إنما أقول لا ينبغي أبدا أن نخرج بشكل احتجاجي غوغائي فوضوي لنفسد في بلدنا الحبيبة ولندمر في بلدنا الغالية لا والله ما بهذا أمرنا الإسلام ولا بذلك أمرنا القرآن لا إذا أردت أن تحتج أو أن تعترض أو أن تقول كلمتك قل كلمتك تكلم طالما أنك سترى لها صدى مسموعا وسترى لها إجابة قل كلمتك بأدب بأدب بدون تجريح وبدون إفساد وبدون غوغائية وبدون سب وضرب ولعن اخوانا الممتلكات العامة دي حق مكفول لكل مصري على وجه على وجه مصر على أرض مصر فلا ينبغي أبدا أن نعربد في بلدنا الغالي إنني لما أسمع عن إن الجمعة دي جمعة الغضب والمظاهرات شيء محزن إن نلاقي المصري الطيب الكريم العظيم الذي زكاه الله في القرآن وحباه الله عز وجل بما لم يحظو به بلدا آخر هاتولي كده بلاد ذكرت في القرآن في غير مصر ومكة أي بلد وخلي بالكم دعوني أكون معكم صريحا لأبعد حد إن أعداءنا الآن في قمة الشماتة في مصر وزي ما بيقولوا في المثل الفلاحي اسمحوا لي أعزكم الله البقرة لما بتقع بتكتر سكاكينها الرئيس الأمريكي بيتكلم يقول بعد ما كان بيجي هنا يقابل الرئيس والرئيس يروح هناك يقابله جاي دلوقتي يقول ايه التصريح اللي أص- اللي اصدره النهارده الصبح بيقول ان مصر ظلت لعقود محرومه وفي تناقص في حقوقها يا سلام اشمعنى دلوقتي اشمعنى ما قلتش الكلام ده غير دلوقتي وكل كل الاجانب بيطالبوا الحكومه بتلبيه مطالب الشعب المصري هو انتوا ما تعرفوش ان للشعب المصري مطالب غير لما يقوم ويهيج وبعدين انتوا مالكوا دي مشاكل مصريه يدخل اعدائنا فيها فاحنا مش عايزين نشمت اعدائنا فينا يا اخوانا وجايبين مين منزلين البلدعي ايه البلدعي الذي ينادي باللا دينيه مش حاجه اسمها دين بيقول كده بيقول مفيش اي حاجه اسمها دين دين لا مفيش حاجه بقى في البطاقه اسمها مسلم ومسيحي كن كما تريد كن شيعيا كن شيوعيا كن بهائيا كن نصرانيا كن يهوديا كن كما تريد مش حاجه اسمها دين في الدوله اسمعوا الى اقوال العلماء وانا انقل اقوال العلماء بالادله الصريحه الصحيحه من الكتاب والسنه ان الذي يفصل الدين عن الدوله كافر لان الدين هي الدوله الدين هو الدوله فيش فصل ابدا الله نزل القران والسنه ليكونا حكما بين الناس قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ومش يحكموك بس لا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يبقى مفيش حاجه اسمها لا دينيه لا تاخدش كده مش كده وطبعا جاي عميل من امريكا ونازل وحواليه مع الاسف شله كبيره مخدوعون وطبعا مسنود سنده جنب فلا نريد لا نريد بأي حال من الأحوال أن نشمت فينا أعداءنا لا والله قلت وأقول أنا لا أريد أن أعالج العرب إنما أريد أن أعالج المرض العرب اللي احنا فيه دلوقتي خلي بالك حتى لو الرئيس اتشال ولو الحكومة اتغيرت ولو حدث مهما حدث والشعب المصري غارقا في ذنوبه والشهوات اللي هيجي بنص القرآن والسنة برضه مش من عندي أنا ما بعرفش الغيب ولا أنبه حاشا لله لكن بنص القرآن والسنة اللي هيجي هيكون أسود من اللي راح قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فما تطالبش الإصلاح ما نطالبش الإصلاح وإحنا فينا فساد فرض نعالج أنفسنا الأول العامل يخلص في عمله ويتقنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فين إتقان العمل فين فين العمال اللي بيخلصوا في العمل الدول الغربية سر تقدمها إيه وازدهارها إيه إن عندهم العمل عمل مع إن مفيش دين بيحكمهم ومفيش دين بيسدهم المادة بيعمل للمادة لجمع المال فبيعمل بكل جد واجتهاد ونشاط لذلك سادوا ورجعنا تقدموا وتأخرنا تطوروا وتقهقرنا صرنا ننتظر المعونات الأمريكية حتى نأكل بها ونشرب معونات إيه؟ معونات ايه ده احنا لو اشتغلنا وعملنا واتقنا عملنا والله هنشحت امريكا احنا اللي هندي امريكا معونات خلي بالكم لماذا نحن منهوبون احنا منهوبين ليه منهوبين ليه لان الشعب اصلا اللي بيقدر على اخوه بياكله ده حتى الاخوات الاشقاء البنين والبنات تلاقي الرجاله واكلين حق البنات من الميراث ليه يا عم يقول لك اديها تدي البيت جوزها اديها حقها تدي لجوزها انا اولى بيه طب وانت مالك هو انت اللي فرضت لها الحق ده ولا الله الله انت مالك وجايين ندور على حقنا المسلوب طب ازاي المفروض الاول نصلح من أنفسنا وقرأت عليكم الآية قبل ذلك ولا مانع أيضا أن أعيد أن أعيدها وأن أكررها اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا الشرط ايه شرطين اثنين لا ثالث لهما يعبدونني لا يشركون بي شيئا تعالوا لنخلص العباده لله ولنخلص العمل ابتغاء وجه الله ولنحب مصرنا فحب الوطن من حب الله النبي صلى الله عليه وسلم خير من علمنا حب الوطن انظروا إليه وهو يخرج من مكة متململا باكيا قائلا والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى قلبي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج ما خرج فكان يحب الوطن فحب الوطن من حب الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم احبتي في الله اياكم ان تنجروا وراء النعرات المزعومه التي تدعو الى التخريب والتدمير والافساد فوالله ليس من أخلاق المسلم أبدا أن يفسد في الأرض والذي يفسد في الأرض الله يبغضه وهل أهلك الله فرعون إلا لأنه مفسدا قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح, يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وهل أهلك الله قارون إلا لأنه كان مفسدا في الأرض قال تعالى على لسان العلماء الذين كانوا يحذرون قارون قالوا له ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فلما عصى وغوى وتكبر كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض لأنه كان مفسداً فإياكم والتخريب أو التدمير أو الإفساد أو الخروج بشكل غير لائق أو الخروج بشكل غير حضاري لا يا إخوانا مش عايزين يضحك علينا العالم الأجانب السفلة دول اللي عايزين يشمتوا فينا وبس والله العظيم وأنا أقسم بالله في دسائس الآن في مصر وجواسيس الآن في مصر وأصابع خفية في مصر تلعب لزعزعة أمن واستقرار مصر وانا عارف وانتوا عارفين وكلنا عارفين ان في اصابع خفيه بتلعب لزعزعه مصر والعدم الاستقرار في مصر يهمها قوي ان مصر تنقسم عملوا ايه عملوا الفتنه الطائفيه اللي عملوها دي اللي احدثوها دي وكلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله لان الله عز وجل يحبكم يا شعب مصر اي وربي والا لو ما كانش ربنا بيحبنا كمصريين ما كانش رب عندنا نبيين كريمين وما كانش زوج من عندنا نبيين كريمين ان مصر شعبا ابيا طيبا ذكيا نقيا اقصد المسلمون منهم اما غير المسلمين فلا دخل لهم في كلامي طوال الخطبه على الاطلاق لكني أعين بكلامي كل مسلم ومسلمة فقط أما غير المسلمين فلا ولا أعنيهم بأي حرف مما قلته في الخطبة أسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء هدوءا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره ودمره كما دمرت عادا وثمود اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا واصلح ولاه امورنا وارزقهم البطانه الصالحه الناصحه النافعه يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه